أما أنت في عشرات من الآيات في الكتاب تبدأ بكلمة أما أنت بعضها يعود على ربنا له المجد وبعضها يعود على الإنسان إنما كلمة أما اللي بتتحط في الأول دي بتشاور على فكرة لوحدها إن كلكم وأنتكم وأنت حاجة تاني ونفس اللي ينطبق على ربنا في إنه مختلف تمام عن كل حاجة وكل شخص وكل الدنيا فمزمور ثلاثة بعنوان أما أنت يا رب فترس لي المزمور ده كتير منكم حافظينه لأنه في مزمور نمرة ثلاثة في صلاة باكر وإن كان أنتوا عارفين الترجمة العبري مختلفة في بعض الكلمات عن الترجمة السبعينية اليونانية إنما نفس المعاني فلا يعنينا فرق الترجمة يعنينا المعنى يعني مثلا في الترجمة السبعينية اللي في الإجبية يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني إنما هنا في الأصل العبري مثلا يقول يا رب ما أكثر مضايقية ما أعتقدش فيكم حد ما بيحسش بالإحساس ده في وقت يحس في وقت إنه مخنوق وإنه هموم كتيرة ملهاش آخر من جوه ومن بره ومن البيت من الشغل من الناس من الإحساس ده عمال يزيد في حياة الناس هل لأن الدنيا ماشية غلط طبعا هي طول عمرها ماشية غلط إنما هل لأنه الشيطان يعني شطر شوية زيادة وعمال يضلل الدنيا كلها هل لأنه يعني المصايب والكوارث زادت في الدنيا أهو الإحساس ده لا شك إنه يعني إحنا كأباء اعتراف كل يوم على مكتب المكتب الواحد علبة كلينكس لازم تخلص إنما اللي بيدخله كل واحد ياخد له منديلين ثلاثة وهو بيطلع همه يعني همه ده خطايا همه مشاكل إنما الناس كلها مهموم صحيح فيعني قلنا نبتدي بده عشان نشوف أما أنت دي ممكن تطلعنا من النحلة فيه ولا لأ يقول يا رب ما أكثر مضايقي كثيرون قاموا علي أو قائمون علي يعني مش واحد ولا اتنين ده الواحد لما يكون عنده مشكلة مع نفر بيبقى مغموم إنما ده بيقول ما أكثر مضايقية وكثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي شوفوا وصلت لإيه ليس له خلاص بإله أصعب إحساس إن لما الشك يدخل قلبك ويقول لك إيه ولا ربنا هيعمل حاجة أول ما تجيلك الحتة دي اعرف إنك أنت إيه جابك أرضا كده خلاص كده بقيت في أصعب لحظة لأنه كثيرون يقولون لي ليس له خلاص بإلهه يعني أنا طول عمري بقول خلاصي بإلهي ده شعار داود في حياته الرب مخلصي إنما اليومين دول في وداني صوت عمال يقول ليس له خلاص حتى بإلهه لحظة ضعف لحظة شك لحظة انهيار حتى في الإيمان قاموا علي كثيرون ما أكثر مضايقية وكثيرون يقولون لنفسي لأن ده صوت جواه على فكرة ليس له خلاص بإله وساعات يبقى من جوه وساعات يبقى من بره ساعات يبقى من بره زي مرات أيوب أقرب الناس ليه قالت له هذا المعنى لما لقيته على آخره كده قالت له يا أخي روح موت بقى هو اتعمال تقول يا رب يا رب خلاص بقى شكله نسيك بارك الله ومت يعني يعني ما فيش فايدة طبعا لما تيجي من شريكة حياته هي نفسها يئست وفقدت رجائها صعب قوي صعب قوي لما يبقى ليس له خلاص بإله موسى النبي عدت عليه لحظة زي كده وقف قدام البحر ولا شاف جيش فرعون جاي ومعاه عيني نص مليون نسمة كلهم غلابه لا حول لهم ولا قوة ولا سيوف ولا أسلحة وفرعون طالع بطار بايت كل الأبكار مذبوحين ليلتها فيعني هيموتوا اليهود مهما حصل مش هيسيبوا عيل وموسى شاف المنظر غبار الفرسان جاي فراعنة جايين ينتقموا وهو واقف قصاد البحر وكل الشعب قال له ايه ليس لك خلاص بإلهك ولا واحد سند موسى في اللحظة دي يقول له ربنا هيعمل حاجة ولا واحد إيمانه قدر يسند الوحيد اللي لسه فضل واقف على رجل موسى إنما كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله باظت خربت خلصت النغمات اللي إيه بتاعت المكتئبين يبقى الشكوى دي شكوى بتعدي علينا محدش يقدر ينكرها صدقوني ولا الخدام ولا الكهنة ولا الرعاة ولا القديسين أحيانا بولس الرسول هذا الجبار اللي مشهور بأنه يعني قوي جدا نفسيا بالإيمان طبعا وبنعمة ربنا قوي فعلا على اللي يستوعب حياته ده جبار يقول جالنا وقت يأسنا من الحياة من داخل مخاوف ومن خارج خصومات يعني ضلمة جوه وضلمة بره من جوه الكنيسة مشاكل ملهاش آخر ومن بره الكنيسة عداوة مع الدنيا كلها تصور واحد مش بيحارب بره بس يعني لو بيحارب ناس بتضطهد الكنيسة اهو عارف ديتها استشهاد انما ربنا هيستر لكن جوه الكنيسة كمان مشاكل مخاوف يعني ضيقات خصومات صعبة جدا فيلاقيها من جوه ولا من بره هو كمان يقدر يقول يا رب ما أكثر مضايقية كثيرون قائمون علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله الغريب بقى يمكن اللي ما تاخدوش بالكم منه ان هذا المزمور قيل في حياة داود في ظروف خاصة جدا ويمكن في أصعب لحظات حياته عنوان المزمور فوق ايه اللي فتح الكتاب مزمور لداود حينما هرب من وجه أبشالوم ابنه أتالي المزمور ده اتقال في ظروف لا أتصور أنها يعني عدت على حد فيكم لما أب يقف يحارب ابنه أو يقف هربان من ابنه ويا قاتل يا مقتول وفي الحالتين هو خسران كده كده خسران يا هو خسر الملك ومات كملك يا ابنه خسر الجولة ومات وده ابنه يا منتهى القسوة مفيش مفيش مكسب وبعدين مين اللي قام عليه ابنه وقام عاوز رقبته يعني شوفوا الشر لعب بأبشالوم عاوز يموت أبوه عشان ياخد الملك دي ترجعنا للأحداث عشان ندرك شعور داود كان قد إيه تعبان لما نرجع لصمويل الثاني إصحاح 15 نشوف القصة ماشية إزاي كل ده عشان نستوعب بس الصرخة بتاعة داود دي لما بيقول كثيرون قائمون علي يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهه صمويل الثاني إصحاح 15 هقرا من عدد عشرة كده مقدمة القصة وبعدين أنط كام حتة وأرسل أبشالوم جواسيس في جميع أسباط إسرائيل قائلا إذا سمعتم صوت البوق فقولوا قد ملك أبشالوم في حبره وانطلق مع أبشالوم 200 راجل من أورشليم قد دعوا وذهبوا ببساطة ولم يكونوا يعلمون شيئا وأرسل أبشالوم إلى أخي توفل الجيلوني مشير داود ده المشير بتاعه أول واحد في الخونة هيقوم عليه برضه ما هو مش ابنه بس يا ريت على ابنه بس ده أقرب الناس ليه كلهم قاموا عليه في الوقت ده إذ كان يذبح ذبائح وكانت الفتنة شديدة وكان الشعب لا يزال يتزايد مع أبشالوم الشعب اللي كان بيموت في داود قبلها بسنين داود عجز وكبر وأبشالوم ابتدى يعمل حركات ويقف على أبواب المدينة ويقول لهم أصل بس الراجل كبر وأنا لو بقيت أنا ملك هنصفكم وهراعي اللي فيكم وابتدى يشتري يشتري كده وداود ساكت مش قادر يوبخه لأنه ابنه وعمال يضحك على الناس عشان يلم أصوات فبيقول الشعب لا يزال يتزايد الشعب ده اللي كان بيحب داود كله قام عليه برضه فأتى مخبر إلى داود قائلا أن قلوب رجال إسرائيل صارت وراء أبشالوم قال واحد قال له بص كل الشعب قلبه مع ابنك تصوروا بقى لما يكون ملك كل الشعب ده كان بيحبه جدا ودلوقتي بيقولوا له قلوب الشعب بقت مع أبشالوم راحت عليك يا راجل يا عجوز خلاص بقى فقال داود لجميع عبيده الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب وأثناء الهرب قال المزمور ده عشان تحسوا بمشاعره قال يلا نهرب هنعمل ايه طيب لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشالوم هروح منه فين أسرعوا للذهاب لئلا يبادر ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف طب يلا نجري ونهرب بدل ما تبقى مذبحة ونموت كلنا آه همشي شوية معاكم عدد 24 فبيقول وإذا بصدوق أيضا وجميع اللاويين يحملون تابوت عهد الله فوضعوا تابوت الله وصعد أبي أسار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة داود قلبه في تابوت العهد شوفوا الفكرة الغريبة اللي هيعملها قالوا له تاخد ايه من أسرك قال ولا حاجة فلوس ذهب ما تضمنش ترجع تاني قال ولا حاجة قال هاتولي تابوت العهد عاوز يطلع معايا عاوز المسبح معايا مش عاوز حاجة تاني عشان هنفهم بعد كده الآية اللي بتاعت أما أنت يا رب فترسن لي كان بيكلم التابوت لأن تابوت العهد كان هو مكان لقاء الله بالنسبة للكبار دول كان يقف قدام تابوت العهد زي ما يقف الكاهن قدام المسبح دلوقتي ويسمع صوت ربنا من فوق تابوت العهد فقال لهم هاتولي التابوت مش عاوز ولا حاجة أنا خسران كل حاجة خسران ابني وولادي وستاتي و... فبيقول إيه فوضعوا تابوت الله وصعد أبي أسار حتى انتهى جميع الشعب من العبور من المدينة فقال الملك لصدوق أرجع تابوت الله يعني طلع معاه خطوتين تابوت العهد ومشي معاه لأنه تابوت ده حياته اللي يقرأ حياة داود قبل كده عمل له زف عشان ينقله من بلد لبلد آلاف الذبايح في السكة كل خطوتين ثلاثة يذبح ذبيحة وكان بيرقص زي العيال من الفرح قدام التابوت حياته عند التابوت الحتة اللي بيقابل فيها ربنا ما قدرش يبعد إنما بعد ما مشي خطوتين كده واللي شايلينه رؤساء الكهنة ماشي بالطقس مظبوط بعد ما خده وطلع بيه خطوتين قال رئيس الكهنة أقول لك أقول لك رجع التابوت هنشوف ليه فقال الملك لصدوق أرجع تابوت الله إلى المدينة فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه قال له بص بلاش نبهدل ربنا معانا خليه يرجع ويتحط في مسكنه لو ربنا رضي عليا وجدت نعمة في عينيه عندي رجاء أرجع تاني أقف قدام التابوت في مسكنه كان لسه خيمة اجتماع ما كانش هيكل سليمان اتعمل كان لسه الخيمة وإن قال هكذا إني لم أصر بك فها أنا ذا فليفعل بي حسب ما يحسن في عيني إما كان إن كان بقى غضبان عليا خلاص هقول له إيه يا رب اعمل اللي أنت شايفه يعني شوفوا حتى الشك ابتدى يلعب بيه يا ترى هرجع مش هرجع اللي يشوفه ربنا لو رضي عليا يرجعني أشوف التابوت وقف في مسكن ربنا لو بقى مش راضي كما يحسن في عيني ثم قال الملك لصدوق الكاهن أأنت راء راء يعني نبي أو رئيس كاهن فارجع إلى المدينة بسلام أنت وأخي معصى ابنك ويونسان بن أيثار أبناكما كلاهما معكما انظروا إني أتوانى قال لهم بصوا أنا همشي على مهلي وأنا هربان عشان تقولوا لي الأخبار تبعت الصبيان بتوعك الولدين الشباب جري لما ترجع تشوف لي الأخبار وارجع قول لي أنا مش ههرب بسرعة في الأول حتى تأتي كلمة منكم لتخبيري فأرجع صدوق وأبي أسار تابوت الله إلى أورشليم وأقام هناك أما داود فصعد في مصعد جبل الزيتون كان يصعد باكيا يمكن ما جاتش غير مرة واحدة تاني على داود في حياته داود كان جبار برضه ما يبكيش بالساهل إنما مرار صعب جدا ابنه هايج عليه والمملكة راحت منه والشعب نسيه والمشير بتاعه خانه وأقرب الناس كان يصعد باكيا عشان نفهم لماذا يا رب كسر الذين يحزنونني ورأسه مغطى دي كانت علامة الخزي يعني الراجل يغطي ده ملك ما يغطيش رأسه أبدا إنما يغطي رأسه ويمشي حافيا شايفين المهانة هو قصد كده قصد يذل نفسه بقى باصص في الأرض وماشي حافي وبيعيط وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه طبعا عملوا زي وكانوا يصعدون وهم يبكون شوية الحبايب بقى اللي طلعوا يعني اللي فضلوا وأخبر داود وقيل له إن أخي توفل قالوا الخبر الثاني أخي توفل بين الفاتنين خبر زي الصعق المشير بتاعه من الخون فقال داود حمق يا رب مشورة أخي توفل قال له يا رب خيب مشورته المرة دي ودي سر الصلوة اللي احنا بنصليها في الأشية في القداس نقول أبطل مشورتهم يا الله الذي أبطل مشورة أخي توفل دي بدعوة داود داود بيدعي معانا نبطل مشورة الأشرار ولما وصل داود إلى القمة حيث سجد لله خلي بالكم وصل للقمة زار ماشي في سكة جبلية عقبال ما تسلق الجبل وطلع سجد لربنا وكأنه بيقول له اعمل اللي انت عاوزه أنا قابل اللي انت تعمله إنما من جوه يعني جرح فظيع جاء واحد من حبايبه عزاه شوية اسمه حشي الأركي إصحاح اللي بعده عدد خمسة يقول إيه ولما جاء الملك داود إلى بحوريم حتة في السكة إذا رجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمع بن جيرة يسب وهو, يخ وهو يخرج يسب يعني يشتم بيشتم مين ويرشق بالحجارة داود زي العيال كده ماشي على الجبل من فوق وماسك طوب وعمال يرمي على داود ناقصاك بقى الحكاية شمعي ده وجميع عبيد الملك داود وبيرميهم كلهم بالحجار وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره ومعاه رجالة حرب طبعا هو يعني ملك مش كل الدنيا سابته فاللي حواليه آه يعني رجال حرب فايه حتة الجدع اللي بيرمي بالطوب ده شغل العيال ده دواته وهكذا كان شمع يقول في سبه شوفوا بقى الكلام يعني هو ضمير تعبان جدا ومنهار وباكي وحافي ومغطي راسه وابنه خانه ومشيره خانه والشعب كله رجع عنه وطالع واحد كمان في نفس الوقت يسويها بقى خالص ويقول ايه اخرج اخرج يا رجل الدماء يا رجل بليعال بليعال يعني الشيطان قال له يا راجل يا سفاك دماء يا بتاع الشيطان على فكرة لما يكون الواحد مهزوم نفسيا لما حد ينقده أو يعيب فيه صدق من كتر ما هو منهار ما يقدرش يدافع ما عندوش حيل خلاص يدافع يقول ايه اي حد يقول اي حاجة هو يجوز ما هو خلاص بقى بقاش واثق في نفسه بأي شكل يجوز أكون بتاع الشيطان ما هو منهار بقى تعبان يا رجل الدماء يا رجل بليعال قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول العجيب ان داود ما مدش ايده ابدا على حد من ولاد شاول وفضل امين جدا ما انتقمش لنفسه من شاول ابدا انما الجدع ده عشان منصبت شاول فراح منهم الملك شاول كان منصبت بنيامين فشمتان ازاي صبت يهوذا ياخدها ويطلع داود فقعد يشتم يقول له ربنا هيطلعه من جدتك لانك انت عملت وسويت في شاول وولاده ما عملش حاجه يعني تهم من الهوى كمان وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك الكلام اللي يوجع بقى وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء فقال أبي شاي بن صروية للملك ده واحد من رؤساء القادة يعني ده يعني فريق راجل كبير فطبعا ما استحملش بقى ان الملك يتهان ويتشتم بالطريقه دي لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك لغتهم بقى بتوع حرب اللي اطلع ايه حتة الكلب الميت ده اللي بيشتم دعني أعبر فأقطع رأسه أنا هطلع له أجيب لك رأسه فقال الملك ما لي ولكم يا بني صروية أصل أبي شايدة وإخواته كانوا كلهم رؤساء حرب فأبي شايدة واحد وكلهم كان رجالة صحتهم حلوة أوي مشهورين لما في الحكاوي يعني قال له يا ابن أنا أنا مالي وليكوا يعني أنا أنا ما مش وقته خالص انتوا روحكوا سخنة انا ما عادش فيها روح دعوه يسب جت عليه هي معناها كده بالظبط هي يعني فرقة شوفوا التعبير اللي هيعبر لنا عن اللي جوه قلب الراجل ده لأن الرب قال له سب داود ده ربنا بعته عشان أنا عارف إن ربنا قاصد يعصر ويقوم الدنيا كلها عليا في اللحظة دي فانت فاكره بيشتم كده ده ربنا موصيه الرب قال له سب داود ومن يقول لماذا تفعل هكذا يعني مين يقول له غلطان في الساعة دي ما كده كده شكلها وحش وقال داود لأبيشاي ولجميع عبيده هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي فاكرني هزعل عشان واحد بيشتمني واحد غريب ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي فكم بالحري الآن بنياميني دعوه يسب لأن الرب قال له إنما فضلت بقية رجاء ذرة إيمان سندته لعل الرب ينظر إلى ذلي ويكافئني خيرا عوض ما سبته بهذا اليوم يمكن أصعب على ربنا إن أنا مستحمل ده كله في الوقت ده قال المزمور يا رب لماذا كثر الذين يحزنون كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بئر يطلع منها ازاي لكن نرجع للمزمور شوفوا المزمور هيقلب على طول دلوقتي اما انت يا رب فترسن لي دي صرخه بقى من واحد مفيش حد ممكن يسعفه في الوقت ده مفيش حد يقدر يعزيه ابدا في اللحظه دي ولا يوعده ولا يسنده وده راجل حرب فبيتكلم بلغه الحرب يعني انا مش قادر اصلب طولي انت ترسي وده كان تعبير مشهور في المزامير يعني انت قوتي انت مناعتي الترس كان بيحمي من السهام ومن السيوف فقال له انا انا متقطع السيوف داخله طالعه دلوقتي بتقطع فيا من جوه والسهام شغاله حوش اما انت يا رب فترسن لي مجدي شوفوا الكلمه دي لما تتقال في الوقت ده معناها ايه انا يا رب ما عادش في مجد خالص انا راسي في الارض انا ماشي حافي انا ببكي اليوم اللي اتولدت فيه انا ابني قام بثور عليا انا حته بنياميني بيشتمني اصعب الشتايم انا اقرب الناس خانوني انا الشعب نسيني راح كل مجدي لم يبقى الا انت هو مجدي ما عادش ليا حاجة في الدنيا غير ان انا اقول لك انت يا رب ترسل لي انت يا رب مجدي شوفوا التعبير ده ما يتفهمش غير لما نقرا القصة وايه ورافع راسي يعني مش قادر ارفع راسي انا مش قادر ارفع راسي. ارفع راسي في وش الناس ازاي ارفع راسي في وش الشعب ازاي بعد اللي حصل ده كله انت جبت راسي في الارض مفيش غيرك اما انت يا رب فترسل لي انت سلاحي في الحرب ده ما حدش هيسعفني كل الشعب خدني وراح معاه انت يا رب ترسل لي انت مجدي ورافع راسي بصوتي الى الرب اصرخ عشان كده احنا ساعات نقول المزمور ونقول كلمة اصرخ دي ايه عادي يعني انما دي طلعت صرخة فعلا لما الواحد يستوعب مشاعر الراجل ده في اللحظة دي يعرف انه ما كانش بيصلي كان بيصرخ من جواه يعني الحكاية مش محتاجة صوت عالي يعني إنما ممكن الواحد تجيله لحظة يبقى بيصرخ من جواه لربنا يعني أنت ترسل لي أنت مجدي أنت رافع رأسي بصوتي إلى الرب أصرخ فيجيبني من جبل قدسه عارف يغلب كل ده وقال له برضه عارف إنك هتسمع وهتستجيب لأنك أنت أنت هو هو ودي اللي هنشوفها دلوقتي يعني إيه يعني أنا فاهمك وعارفك وأنت ما بتتغيرش وأنت هترفع راسي برضه بالرغم من كل المؤشرات بتقول كده وكل الدنيا فوق دماغي وكل الأحزان في قلبي أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورافع رأسي بصوتي أصرخ إليك فيجيبني من جبل قدس أنا اضطجعت ونمت يعني ايه هو حط راسه طبعا مش هيجيله نوم في يوم زي كده وطبعا اللي جرب منكم القلق والاكتئاب اصعب الساعات ساعات الليل والافكار تودي وتجيب فانا اضطجعت ونمت يعني انا دخلت في ليله مش عارف هيطلع لها صبح ولا لا ثم استيقظت هنا اضطجعت ونمت يعني ضلمه يعني كحل يعني حزن يعني هزيمة يعني فشل ثم استيقظت يعني نور يعني قيامة دي أحد المزامير اللي بتقال على قيامة المسيح ربطوها القديسين الأوائل وقالوا يسوع قال كده قال أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت يعني دخلوا القبر وقام لأن الرب ناصري أو لأن الرب يعضدني يعني هصحى وهقوم وهرفع راسي وهمشي في النور لا أخاف من ربوات الشعوب المصطفين علي من حولي لو كانوا ربوات عشرات الآلاف أنا مش خايف قم يا رب اصحى بقى يا رب يعني أنا فهمتك أنت أرست وضغطت ودست وعملت كل اللي عاوزه وكثيرون قاموا عليه قوم بقى قوم يعني ارجع بقى للي أنا واخد عليه قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا أو كل أعدائي على الفك على الفك رمز إيه خرستهم يعني فاهمين إزاي سكت كل الأعداء الشمتانين فيا في اليوم ده هشمت أسنان الأشرار للرب الخلاص على شعبك بركتك عشان كده المزامير الجميلة تبدأ بشكوى عنيفة جدا وتنتهي بتسبحة بشكر يعني مود اول المزمور غير اخر المزمور طبعا المزمور ده ما خدش دقيقتين زي ما بنقول واحنا كروته في بكر ده ممكن خد له ساعتين ثلاثه طول السكه ممكن ما يكونش خلص بالسهوله كده انما شوفوا الشخص اللي يعرف قوه الصلاه ويعرف يقول له اما انت يا رب لو الدنيا كلها غمقت وظلمت تظل انت ترسل لي مجدي ورافع راسي مهما حصل اللي يفضل يتشبث بدي لازم في الاخر يقول له ايه للرب الخلاص انا خلاص مطمن ان انت اللي هتخلص وعلى شعبك بركتك يعني كمان هتبارك الشعب اللي انقسم على ذاته ده عشان كده احنا عاوزين نفكر يعني بسرعة اما انت يا رب انت ربنا بالنسبة لك ايه في صفات لربنا كده تخليه دايما أما أنت يعني متميز زي ما قال المزمور تاني قال له لا مثل لك لا مثل لك يعني مش ممكن حد زيك مش ممكن أولا محدش زيك مثلا يا رب ينسى الإساءة والخطية يعني كل الناس لما نغلط في بعض نفتكر لبعض والدنيا تمشي بتاع انما ايه ما, ما يحصلش delete قوي يعني تفضل كده في الارشيف يعني احتياطي يمكن تطلع بعد عمر طويل الوحيد اللي من صفاته النسيان وهو الله العجيب لا يذكر الخطايا لو فتحت ميخا سبعة فيها تسبيحة جميلة قوي مع انها في العهد القديم على فكرة ميخا يعني من مثل الله برضه يعني كلمة ميخائيل ميخا يعني من مثله لما يتحط لها إيل تبقى من مثل الله ففي ميخا يقول إيه عشان كده ختم النبوة بتاعته باسمه في آخر عدد, سبعة عدد 18 في ميخا 7 يقول من هو إله مثلك يعني ما شفناش كده آلهة الأمم دول طبعا شياطين وأمثال بتاع إنما البشر مهما كان فيهم صفات حلوة ما فيش حد شبهك أبدا يا رب غافر الإثم صافح عن الذنب لبقية ميراثه طب دي احنا عارفينها ربنا بيغفر وبيصفح إنما شوفوا اللي بعدها لا يحفظ إلى الأبد غضبه يعني غضبه ما بيطولش فإنه يصر بالرأفة يعني تقول لربنا انت بتكون مبسوط اكتر وانت بتترأف على الناس ولا وانت بتغضب يقول لك لا لا ما احبش اغضب انا اصر بالرأف يعني احب قوي وانا برحم الناس وبترأف عليهم بس اللي يمد ايده فيصر بالرأف يعود يرحمنا على فكرة ميخا, ميخا ده كان بيكلم ناس أغلبهم سابوا ربنا وعبدوا أوثان وقال لهم ده انتوا مشيتوا غلط خالص و... ونعتكم وصفاتكم وبوظتوا الدنيا وفي آخر الكلام يقول لهم على فكرة بقى بعد كل البلاوي اللي عملتوها دي عاوز أفكركم بحاجة ربنا طيب قوي وغفور جدا ومستعد ينسى كل حاجة فيقول يعود يرحمنا يدوس آثامنا تطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم يعني تختفي تماماً كتير قوي من الناس لما يعاملوا ربنا يعاملوه صد رد زي ما احنا بنتعامل مع بعض يعني ايه انا قصرت في حقك مرة واتنين وتلاتة متوقع انك ايه تأثر فكتير قوي من الشباب بالذات يحسوا بكده مع ربنا يعني ايه مثلا شاب بيجي يقول ايه انا رايح اقدم على شغل بس انا بقالي شهرين ما اتناولتش وعايش براحتي قوي فعارف انها مش هتمشي يفاجأ انترفيو ماشي زي الفل شغلانة جميلة جدا فيبقى طالع باصص في الأرض لأنه عاوز يقول له يا رب مش ده النظام أنا متعود مع الناس لما أغلس على حد يعني لازم يرد برضه يلاقي الدنيا مش كده مع ربنا قد ما هو عارف كويس إنه وحش قد ما ربنا مختلف لا مثل لك لا ما بيعملش الحركات دي خالص مش بتاع مش شغل بشر بقى ده شغل ربنا في واحد مثلا يوعد ربنا انه هيبطل خطيه بدل المره الاف المرات ويقول له بص انا انا ملياش عين اطلب مش معقول اطلب في زنقه وانا موعدك بقالي سنين بحاجه وما عملتهاش فانا ملياش عين اطلب ومكسوف يطلب يفاجئ ان ربنا استجاب وتبقى حاجه زي المعجزه وكأن ربنا يقول له حبيبي انت فاكرني زي العيال اللي في الدنيا دول الكلام ده بتاع البشر لأنك أنت وحش ومقصر أنا ما أعرفش أكون وحش وأقصر إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا أما أنت يا رب هنا في م... في اختلاف هو غير الدنيا كلها فهنا يقول تطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم تصنع الأمانة ليعقوب مع أن يعقوب في الوقت ده اللي هو يعقوب يعني إسرائيل شعب إسرائيل أسوأ ما يمكن 500 سنة الأخيرة اللي قبل المسيح ميخا ده حوالي من 500 ل 600 سنة قبل المسيح أسوأ ما يمكن الشعب اليهودي وعايش في ضلال ووثنية إنما تصنع الأمانة ليعقوب تفضل أمين يا رب أنت وهم غير أمنة في حاجة والرأفة لإبراهيم اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم أنت وعدت إنك تقول تكون رؤوف وأمين وما غيرتش كلمتك آلاف السنين أما أنت يا رب أنت أنت مختلف صحيح برضه من الصفات الجميلة في ربنا طبعا صفات ربنا واتكلمنا فيها عاوزين ثلاث مؤتمرات إنما الواحد بس بيلمح لكلمة أما أنت يعني الاختلاف الشاسع بين صفات ربنا وصفات البشر صفة يقولها معلمنا يعقوب في رسالته الأولى إصحاح واحد يقول إيه يقول إن كان أحد أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير هاتولي إنسان في الدنيا يقدر يدي بسخاء وسخاء دي كلمة كبيرة قوي وبعدين ما يحطش في الريكورد بتاعه خالص الندة يعني ما يجيلكش في أي يوم ولا في أي زنقة ولا في أي لحظة ويقول لك أنا اديتك قبل كده ما يقولش أبدا ولا يعاير يعني مش ممكن يقول لك أنا اديتك ابدا تيجي له في اي يوم كانك اول مره تطلب اول مره وتبقى واخد غفران ملايين المرات تيجي تقول له سامحني يا رب يقول لك عاوز ايه عاوز غفران حاضر حاضر مش واخد بالك ما انا بتاع امبارح وبتاع اول وبتاع السنه اللي فاتت وبتاع كل البلاوي ايه يعني يعني يقول يعطي بسخاء ولا يعاير حاجه جميله اما انت يا رب انت حاجه تاني لا تعاير أبدا تقولش اديتك أبدا يعني بنوع من ال ال العتاب كده حتى لا لا تعاير ولا تعاير يعني ما تشاورش حتى على غلطات الواحد يغمض عينه على الغلطات شوفوا مثلا لقاء ربنا يسوع مع السامرية العبر كلها في الست دي إنما لا يعاير أبدا لا يعاير طلعها ست كويسة بالصدق قلتي أما أنت يا رب غريب جدا ما فيش واحد شاف الست دي إلا ورزعها كلمتين يعني أما أنت يا رب طلعت بالصدق قلت إزاي كل اللي شافوا شاول الطرسوسي كانوا بيدعوا عليه والمتدينين شوية كانوا بيقولوا يا رب تقينا شره دي آخر صلوات الكنيسة حنانيا كبير الكنيسة في دمشق كان بيقول له يا رب احنا بنصلي ربنا يبعدنا عنه أما أنت يا رب فغريب جاي تقول له ده بالذات إناء مختار لا تعاير ما سمعناش مرة ربنا ظهر لشاول وقال له بقى أنا شاول تجدف عليا ده كان مجدف وقال أنا كنت مجدف يعني كان يقول كلمة يسوع ويشتم تخيلوا كان يشتم المسيح انما عمرنا ياما لقاءات بين ربنا يسوع وبولس على فكره بولس من الناس اللي شافت رؤى كتير شاف المسيح كتير انما عمرنا ما سمعنا ان ربنا يسوع مره عيره وقال له برضه كنت ت- تسال قبل ما تشتم ابدا ابدا كل مره تعزيات ومحبه وخطه جديده للخدمه اما انت يا رب تعطي بسخاء ولا تعير دي مش موجودة عند حد أبدا مش موجودة في الدنيا أبدا واحدة تانية في نفس الإصحاح أما أنت يا رب عدد 16 يقول إيه هنا كان بيرد على بعض الناس اللي بتقول ربنا بيزقنا على الغلط ساعات لا تضلوا يا إخوتي الأحباء لا تضلوا يعني اوعوا تصدقوا حد يدعي على الله انه زقك في سكه غلط محدش يقول سرقت لان ربنا خلى الظروف تخ... لا ما تقولش كده تقلبش الموازين لا تضله ده يبقى ضلال لو نسبت خطأك لربنا لا تضلوا يا اخوتي الاحباء شوفوا نظام ربنا بقى اما انت يا رب كل عطيه صالح وكل موهبه تامه العطيه صالحه والموهبه perfect يعني ايه مش ناقصه حاجه هي من فوق نازله من عند ابي الانوار يعني اي حاجه حلوه من عند ربنا اي حاجه وحشه مش من عنده الذي شوفوا بقى ليس عنده تغيير ولا ظل دوران يعني ايه يعني الشمس تغرب وتشرق البني ادم النهارده كويس بكره مش كويس النهارده انت هادي بكره عصبي ربنا لا هو ما بيتغيرش ابدا ايه نظامك يا رب عطاء بس حب بس آه، خير بس مفيش خطايا في الموضوع فبيقول هنا ليس عنده تغيير واحد يقول له يا رب اكيد اتغيرت من ناحيتي بعد كل اللي عملته فيك يقول له المشكله مش فيك المشكله فيا انا اصلي مش بتغير يقول له ما هو ما ينفعش تحبني بعد اللي انا عملته ما ينفعش انا من النوع اللي ما تحبش يقول له ما ينفعش لاني انا ما اتغيرتش هل ينفع الله محبة يتمتع بيها واحد خاطي كل الخطايا؟ اه ممكن. ليه؟ لأنه ما بيتغيرش. ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. يعني ما فيش حتة الدورات الطبيعية اللي في العالم دي. شتاء صيف مش عارف شمس وقمر لا لا. ربنا ثابت دائما حب دائما رحمة دائما طبعا ده أما أنت يا رب دي ما تلاقيهاش في حد ولا في حتة آه، في نحوم واحد شوفوا هنا تلاحظوا ال- القدام والجداد فاهمين ربنا زي بعض مرة نجيب صفة كده ونجيب صفة كده نلاقي هو هو الرب إله غيور أول إصحاح تاني عدد ومنتقم الرب منتقم وذو سخط يعني ربنا هنا منتقم على الشر يا جماعة يعني مهما كان في ظلم اوعى تفتكر ان ربنا ما خدش باله لا لو اتظلمت حقك محفوظ ولو حصل فيك شر اوعى تفتكر حاجة لكن هنفهم حتة تاني الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البت يعني ايه لا يبرئ الخاطئ ان لم يتب يعني ربنا بطيء جدا في غضبه هي دي مشكلة لأن ربنا بطيء في غضبه الناس بتستحلى الشر الناس والدول والبلاد وال- والإلحاد والفساد وال... وفاكرين إن الدنيا ماشية من غير صاحب ولأنه ربنا مش بيحاسب بالعصاية دلوقتي كل الناس تقول لك هي لو كان ليها صاحب كان ده حصل أو الظلمة مبرطعين في الدنيا واللي بيعملوا البلاوي كلها ماشية معاهم لأنهم ما يعرفوش صفة إيه بطيء الغضب ولكنه لا يبرئ البت دي كشفها لنا بولس في روميا لما بيقول إيه لا تستهين بلطف الله وإمهاله هو بطيء الغضب غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة أهو أنت لو سقت فيها بقى تدخر لنفسك غضبا يوم الغضب حاسب لا تكون بتحوش لنفسك غضب ربنا بادعاء انها بدل ماشيه يبقى ربنا مش غضبان لا ده ربنا بطيء الغضب أما أنت يا رب فبطيء الغضب طيب وهي بطيء الغضب دي ليك ولا عليك دي ليك قوي لما تكون عدت السنين دي كلها وما تبتش و- ووضعت الفأس على أصل الشجرة حاسب تقدر تصفي كل الرصيد ده بتوبة تقدر تعمل ديليت لكل الماضي بالرجوع لربنا ده هو ربنا مستني انك تتوب لما الناس بقت تقول قعدت تقول ربنا جاي ربنا جاي وت- وتتريقوا فمعلمنا بطرس جاوب على السؤال وقال هم لا يعلمون ان ربنا قاصد يتاخر لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد وهو لا يشاء أن يهلك أحد الحادثة اللي طلعت منها مرة واثنين وثلاثة ما فكرتش أن ده كان غضب وربنا أجله ها فهمت الدرس ولا لسه المشكلة اللي كنت هتغرق فيها واتحلت ما فهمتش الدرس أنه بطيء الغضب ولكنه لا يبرئ البد أما أنت يا رب فترسم لي مجدي ورفع رأسي آخر صفة يعني أقولها من صفات ربنا في أشعية 57 قبلها بشوية يقول إيه أشعية 57 كان بيكلم شعب إسرائيل كامرأة كزوجة لله تعرفين التشبيه ده مشهور في العهد القديم إن شعبه مراته مرات ربنا فاحنا كلنا اسمنا عروس المسيح كنيسة عروس المسيح التشبيه ده من العهد القديم شعبه زي مراته انما كان بيعاتب عتاب شديد قوي لانها خانته زوجة خاينة فيجي في اشعياء 57 11 يقول ايه وممن خشيتي وخفتي كنت خا- خايفة من ايه يا اورشليم حتى خنتي كان ايه في الدنيا يخوفك عشان تخونيني انا ايه اللي مخوفك عشان تغلط ايه اللي يخوفك في الدنيا عشان تقول اصلي خفت فغلطت طب وخوف ربنا فين ما اهم حاجه خفت من الناس خفت من السجن خفت من الفضيحه ايه الكلام ده ممن خشيتي وخفتي حتى خنتي واياي لم تذكري وما افتكرتنيش في الساعه دي شهوتك وجدتي لذلك لم تضعفي يعني ايه لقيت نفسك في الخطية فواخدها إيه بمنتهى الحماس لم تضعف في الخطية شوفوا الكلمة دي من خشيتي وخفتي حتى خنتي وإياي لم تذكري ولا وضعت في قلبك أما أما أنا أما أنت يا رب ها؟ أما أنا فساكت أنا ساكت سلام يا رب طويل بال قوي أما أنا ساكت وذلك منذ القديم يعني ساكت بقالك قد ايه يا رب بتاع كام ألف سنة كده ساكت على الفساد اللي في الدنيا وعلى الظلم وعلى الخطية فإياي لم تخافي ربنا على فكرة من ال- هادي ساكت مكلمش كتير ساكت وشايف الغلط زي الأب المثالي كده اللي ولاده كبروا وبيلخبطوا لكن خلاص هيقول ايه شايفين نفسهم كبار يقعد ساكت متألم بس ساكت فربنا أما أنت يا رب الناس كلها تتكلم وتقول وتعيد وكله كلام فارغ وأنت تفضل أنت اللي ساكت أنت يا رب ساكت طب قول بقى سفانيا ثلاثة هنجيب حتة ساكت مرة كمان وهو بيعزي أورشليم هنا صفانيا ما هو الأنبياء دول كانوا يبكتوا وبعدين يعز يقولوا حاسبوا من الخطية ورجعوا توبوا في الآخر يقول ربنا طيب استغلوا الفرصة دايما يقولوا كده الأنبياء حاسبوا هيحصل هيحصل هيحصل وبعدين في الآخر يقولوا إيه ربنا طيب قوي أنتوا مش واخدين بالكم فيقول في آخر صفانيا إيه برضه صفانيا نفس النظام يقعد يوبخ في الأول زي ميخا كده ويرجع في الآخر ي- ينور خالص الحكاية في عدد 17 يقول الرب إلهك بيكلم أورشليم برضه أو النفس البشرية في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته تاني بيسكت يسكت في محبته يعني انت مش دريانة يا اورشليم ده ربنا جبار وقاعد وسطيك انما يقعد ساكت الواحد لو فكر كم مرة ربنا بيسكت يا بيسكت كتير قوي ده حتى على الصليب كان ساكت فين لما كان يقول كلمة هتقول ايه يا رب هتعاتب ايه وهتقول ايه وهتفضح بلاوي البشر امتى يقول يسكت في محبته ايه اللي مسكتك يا رب اصلي بحبهم اما انت يا رب فتسكت في محبتك تسكت على الفضايح وعلى الخطايا وعلى البلاوي وعلى التقصيرات انت رب غير كل الناس يسكت في محبته والغريب يقول يبتهج بك فرحا على قد ده كله يبقى فرحان بعياله قوي أما أنت يا رب فترسل لي مجدي ورفع رأسي لإلهنا كل مجد وكرم الأبد آمين